بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكريم الكبير القدير الملك الديان الغني العلي القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن سبحانه سبحانه سبحانه الأول فالسبق لسبقه المنعم فما قام مخلوق بحقه المتوالي بفضله على جميع خلقه بشرائف المنن على توالي الأزمان فبأي آلاء ربكما تكذبان جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون واوجد ما كان فباي الاء ربكما تكذبان سبحانه انشا المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الاشياء بقدرته وجمعها ودحى الارض على الماء واوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان سبحانه سالت الجوامد لهيبته سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت واذا بطش انشقت السماء فكانت ورده كالدهان سبحان الملك سبحانه يعز ويذل ويفقر ويغني يسعد ويشقي ويبني ويبقي ويفني يعطي ويمنع وينقض ويبني كل يوم هو في شان سبحانه قدر, الق... قدر المقادير فلا راد لحكمه وعلم سر باطن العبد وباطن عزمه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان الى مكان خلق الانسان علمه البيان سبحانه مد الارض فاوسعها بقدرته واجرى فيها انهارها بصنعته وصبغ الوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الالوان والحب ذو العصف والريحان ثبتها بالجبال الرواسي ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وارسل السحاب بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام من خدمه طامعا في فضله نال ومن التجأ إليه في رفع كربه زال ومن عامله أربحه وقد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحانه إله يثيب ويعاقب يهب الفضائل ويمنح المناقب فالفوز للمتقي والعز للمراقب ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحانه أنعم على هذه الأمة بتمام الإحسان وعاد عليها بالفضل والامتنان وجعل شهرها هذا شهر رمضان مخصوصا بالغفران شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أحمده على ما خصنا فيه من الصيام والقيام وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام وأشهد أنه سبحانه لا تحيط به الأذهان لا تحيط به العقول والأذهان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل خلقه وبريته المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته الذي انشق ليلة ولادته الإيوان فبأي آلاء ربكما تكذبان إخوتي في الله كل عام وأنتم بخير أنا أحبكم في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وجاء رمضان وما أدراك ما رمضان شهر البركة شهر الفضل شهر النعم رمضان وما أدراك ما رمضان نعمة من نعم الله على هذه الأمة إننا ونحن في بداية هذا الشهر الفضيل هذا الشهر الكريم أيها الإخوة فلا بد من وقفة وقفة جادة وقفة حقيقية قبل دخول الشهر حتى لا يضيع منا الشهر إن في هذا الشهر فرصا لا تعوض غنيمة باردة لذا الحديث مشهور لما صعد رسول الله المنبر وقبل أن أذكر هذا الحديث لعلي أول مرة ألتقي معكم على هذه الشاشة فلابد أن تعرفوا شروطنا الشرط الأول كلما سمعت اسم النبي تصلي عليه هذا شرط لمن يسمعنا لمن يرانا لمن يجلس معنا لمن يتابعنا كلما سمعت اسم النبي تصلي عليه لأن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه فأنت إذا سمعت اسمه ولم تصلي عليه خطئت طريق الجنة وإنما سبيلنا في هذه الحلقات أن نضعك على طريق إلى الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل الشرط الثاني أن تتفرغ دعك من التليفونات واللعب وركز نحن في مجلس دين في طلب جنة على وجه التحديد ترجو بسماعك هذا النصف ساعة هذه الحلقة ترجو أن تج... تراها يوم القيامة في ميزان حسناتك فركز معي وافهم الأمر الثالث أيها الإخوة أنني إذا ذكرت حديثا فإياك أن تنصرف بذهنك ابتداء وتقول آه, آه سمعته قبل كده آه الحديث ده أنا عارفه اه اصل الموضوع ده فات علي قبل كده لا اسمع فلعلك تفهم شيئا جديدا تتعلم شيئا جديدا في نفس الحديث ايها الاخوه الشرط الثالث يا اخوه مهم جدا خلي بالك منه وانا بحبكم في الله دي بره الشروط بس لما اقول لك انا بحبكم في الله اوعى تفكر ان دي لازمه من لوازم المشايخ في بعض المشايخ كده كل شيخ له لازمه كل ما يجي يتكلم يقولها لا مش لازمه بجد انا بحبك في الله صدقني والله أنا بحبكم في الله أرجو أن تدخلوا الجنة كل مناي الشرط الثالث أن بعض الأحاديث يا إخوة بعض الأحاديث اسمعني معلش بتركيز بعض الأحاديث اتهرت اتهرت كل الناس بتقولها على المنبر تسمعها وفي الراديو تسمعها وفي التلفزيون تسمعها والجرايد تقراها ومتعلقة على باب الجامع اتهرت من كتر الكلام لكن يا جماعة اسمعوني الوردة تتشم ما تتفعصش بعض الناس بيفعص في الأحاديث قاعد يفرم في مش كده مم. الأحاديث والآيات والدين دي معاني معاني عالية المعاني دي تتحس تتعاش تتفهم لها لذة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا ابني خليك معايا بقى ذاق طعم الإيمان يعني الإيمان له طعم له إيه؟ له طعم له طعم ها؟ له طعم أنت فطرت دلوقتي؟ أنا مش عارف إحنا دلوقتي قبل الفطار ولا بعد الفطار لكن إذا كنت فطرت ها؟ وأنت بتاكل أول تمرة بعد الفطار لها طعم ها؟ طعم إيه؟ طعم حلو أو الإيمان كده له طعم حلو الطعم ذاق طعم يداء طعمه إيه ده؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يبقى الإيمان له طعم حلو يداء الأحاديث كده الأحاديث كده فلذلك لما أجي أقول لك دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فصعد أول درجة وقال أمين آه عارفه عارف سمعته سمعته يا عم إحنا بقالنا 20 سنة بنسمع أحاديث أنت آه، أنت فاكر إحنا ما بنسمعش أحاديث ولا إيه؟ لا معايا اسمعوا من تاني افهموا من تاني يمكن تطلع لك حته كده حته نور كده تطق كده تقول يا كانت فين دي مش ممكن اسمع تاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فقال امين والدرجه الثانيه قال امين والدرجه الثالثه قال امين قالوا فعلت شيئا ليس على عادتك قلت عند الدرجات الثلاث امين قال جاءني جبريل عند الدرجه الاولى فقال يا محمد رغم انف من ادركه شهر رمضان ولم يغفر له قل امين الروايه الثانيه من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله في النار قل امين قلت امين المعنى اللي هنا ايه ليه سيدنا جبريل بيدعي وسيدنا النبي محمد بيؤمن ما كان ممكن الرسول من غير دعاء وتأمين ان يقول لك كده من ادركه شهر رمضان فلم يغفر له فابعده الله في النار لا ده المعنى هنا في تعظيم امر الخساره تعظيم امر خساره ضخمه جدا لدرجه ان جبريل رئيس الملائكة ينزل خصيصا وعلى المنبر ليه على المنبر عشان تبقى كل الناس شايفة ويقف ويقول امين عشان كل الناس تسأل التربية بالحدث مش اللي انت النهارده بتسمعه والان سمعته قبل كده خلاص لا ده جبريل مقدم الملائكة والنبي محمد سيد البشر سيد الملائكة يدعو وسيد البشر يؤمن هذا دعاء مستجاب خلاص فهذه الخسارة خسارة عظيمة جدا ليه يا عم الشيخ لو ما لحقناش رمضان ده نلحق رمضان الجاي بسيطة لا حول ولا قوة إلا بالله طيب يا أخي أنا عايز أسألك انت فات من عمرك كم رمضان صمت كم رمضان قبل كده يا ترى في اي رمضان من الرمضانات اللي فاتت اعتقت رقبتك من النار وانا عايزك تفكرني الحلقه الجايه ان شاء الله اسالني ما تنساش قول لي يعني ايه اعتقت رقبتي من النار انت عارف عتق الرقبه يعني ايه الاول ما تنساش ها خليها تابعه على جنب دلوقتي حطها في فايل لوحدها لو سمحت ها؟ اعتقت رقبتي من النار يعني ايه عايز افهمها دي احسن بعد كده انت عمال تقول اللهم اعتق رقابنا من النار امين طب يعني ايه يعني ايه يعني ايه اعتقت رقبتي لازم تفهم النقطه دي اعتقت رقبتي من النار يعني عبده أع- يعني ايه المهم خليها معانا دلوقتي انا بتكلم في ايه رمضانات اللي فات جاوبني بقى على الاسئله دي واحنا في اول ليله من رمضان في رمضانات اللي فاتوا دول كلهم اعتقت رقبتك ولا لا تقول لي "إيش عرفني ما يمكن اعتقت وانا بقول لك لو اعتقت ما كانش بقى ده حالك ما كنتش دلوقتي ماشي مع واحده ولا بتكلم واحده في التليفون ولا بتضيع صلاه الفجر ولا بتدخن ولا بتحلق لحيتك ولا لو انت اعتقت رقبتك من النار ما كنتش بتضيع صلاه ما كنتش كنت لو اعتقت رقبتك من النار يعني مش هتدخل النار ابدا ما كنتش تقدر تعمل معاصي ما تقدرش اعتقت خلاص في كل رمضانات اللي فات فات عليك كم رمضان ايوه انت انت انت بتتلفت عليه هو انت اعتقت رقبتك من النار غفر لك ما تقدم من ذنبك ولا ما غفرش غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر تقول لي ما اعرفش يمكن الله اعلم انت حد يعرف يمكن غفر لي ما تقدم من ذنبك لو غفر لك ما تقدم من ذنبك ما كانش بقى ده حالك ما كانتش بقى دي حياتك كان حياتك بقى موضوع تاني مختلف كنت بقيت راجل بتاع ربنا قول لي يعني هو عشان يبقى الواحد بتاع ربنا يقعد في الجامع ويشحت لا انا قلت كده انا قلت لك كده انا بقول عشان الواحد يبقى بتاع ربنا انت تروح داخل معايا على طول تقول يعني الواحد عشان يبقى بتاع ربنا ما يعصيش ربنا ابدا يا عم ما حدش بيعصي الرسول قال كل ابن ادم خطاء هي دي مشكله المسلمين النهارده انهم حفظوا مجموعه من الاحاديث الدين يسر تيجي تصلي صلاه يا عم الدين يسر يا عم من أما بالناس فليخفف فإنه خلفهم الضعيف والمريض هو الضعيف والمريض وذا الحاجة ما يجوش إلا في الصلاة ما المريض ده بنخلص صلاة ويقف قدام الجامع نص ساعة واقف على رجليه بس هي واقف للصلاة اللي كانت بقى مريض جه فيها المرض حافظ إيه شوية أحاديث بس إيه مجرد للمناقشة للمشاغبات راجل مشاغب في الدين ف يعني الواحد ما يعصيش ابدا يا عم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هو ده اللي انت حفظته من الدين كل ابن ادم خطاء انا معترف معاك ان كل ابن ادم خطاء لا لا ده انا هديك حته احفظها كمان عشان تحطها على دي عشان تبقى راجل بتتكلم بجد بقى ابن رجب الحنبلي في كتاب اسمه حقيقه التوحيد بيقول ايه وليس شرط المحب العصمه مش شرط اللي بيحب ربنا يبقى معصوم مش شرط ممكن الناس اللي بتحب ربنا تغلط اه احنا بشر الطريق ربنا سبحانه وتعالى في وصف المتقين شوف انا بديك ادله زياده اهو معاك عليا ها ان ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ايه في وصف المتقين المتقين يقول ايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله الشاهد ايه فعلوا فاحشه او ظلموا يبقى وارد على المتقين ان يفعلوا فاحشه كبيره او ظلموا انفسهم صغير وارد ليس شرط المحب العصمه امال ايه انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمه ده الشرط مش شرط انه ما يغلطش لكن اذا غلط غلط يتوب على طول يستغفر لدرجه ان ابن القيم يقول لك ايه ان المتقي اذا اذنب ثم افاق فعرف ما وقع منه هرع الى الاستغفار والتوبه النصوح والعمل الصالح ويظل يعمل الصالحات ملازما باب ربه خائفا وجلا مراقبا داعيا فياتي مقابل السيئه بالاف الحسنات حتى يندم الشيطان ان اوقعه في تلك المعصيه الشيطان يقول يا ريتني ما وقعته بمعصيه ليه لانه قابله هو ده المتقي فالشاهد ايه انت غفر لك ما تقدم من ذنبك ولا لا قل لي طبعا ايش عرفني بقى ما انا بقول لك اهو لو غفر لك ما تقدم من ذنبك ما كانش بقى ده حالك طيب بناء عليه انت معايا ولا بتسرح خليك معايا بقى ها الشاهد ايه ان عشرين رمضان فاتوا أو خمسة أو اثنين ثلاثة أربعة أو ثلاثين رمضان ما غفر لكش ما تقدم من ذنبك يبقى ده هيضيع زي ما ضاعوا ويفضل عمرك يضيع كده والآخر تروح جهنم عياذا بالله ما ينفعش لازم تنتبه ومن أول يوم في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبشر أصحابه يقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر بعض العلماء قال أن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كل سنة وأنتم طيبين كل عام وأنتم بخير ربنا يجعل شهر رمضان بركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد أعتقت رقابنا من النار وغفرت ذنوبنا اللهم اجعله شهر توفيق وعمل وإحسان وبر اللهم ارفع الكربات عن بلاد عن بلاد المسلمين اللهم ارفع الكربات عن بلاد المسلمين اللهم ارفع الكربات عن بلاد المسلمين ايها الاخوه عايزين نتكلم المره دي في فضل شهر رمضان عايزين نعرف قيمته لان لو انت رحت جبت لزوجتك هديه جميله دفعت فيها 3 4000 جنيه ولا انتوا مش بتوع 3 4000 30 40000 جنيه 300 400000 جنيه ماشي وقدمتها لزوجتك لو خدتها منك كده طيب تزعل صح تندم انك جبت لها هديه فلما ربنا يديك هديه فخمه جدا وعظيمه جدا وانت تدخل رمضان كده بفطور لا توفق لما تاخد لما لو انت جبت الهديه دي لزوجتك وسكت الله جميله شوف فيها ايه وقعدت تتاملها الكلام ده يشجعك ان انت كل يوم بقى ترجع لها بحاجه صح فلما تاخد رمضان لازم تتامله من كل جوانبه لازم تعرفه عشان ربنا كل ما تعرف فضل رمضان يديك لما ادخل جنينه وانا عارف الجنينه دي فيها ايه هنا فيها منجو وهنا فيها تمر وهنا فيها طلح موز يعني وهنا فيها تفاح وهنا فيها رمان طب انا عارف هاخد منين واخد ايه ودي حلوه وهكذا لما ادخل رمضان لازم ابقى عارف فضائله مش عايز اطول عليكم اول فضل من فضائل رمضان تعظيم هذا الشهر هذا الشهر يا جماعه شهر عظيم شهر عظيم ربنا اللي عظمه مش انا ذكره في القران باسمه دون بقيه الشهور قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران من تعظيم ربنا لهذا الشهر قال رسول الله انت لسه بتصليش على النبي احنا اتفقنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان كل الكتب المنزلة نزلت في رمضان كل الكتب ابتداء من سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا داود وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كله نزل في رمضان تعظيم هذه عظمة لهذا الشهر بس انتوا معلش ما تزعلوش مني ممكن واحد يقول لي ايه المشكلة يعني احنا استفدنا ايه او يعني طب نعمل ايه الحمد لله انه نزل في رمضان لا مش كده مش كده خالص لازم تفهم الاول يعني ايه نزول وحي من السماء لما مات سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم آه راح ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يزوروا ام ايمن ام ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بنقول عليها النهارده المربيه ها ام ايمن لما راحوا زاروها وقعدوا معاها بكت فقالوا لها ما الذي يبكيك ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صل عليه يا عم هو هو أنا بشحت منك ده الصلاة على النبي أنت كسبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أنت بتصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليك عشر مرات فما تسكتش صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسولي قالت نعم ولكني أبكي لانقطاع الوحي فهيجتهما على البكاء فبكيا معها آه شفت الفقه بقى شفت سيدة أم أيمن رضي الله عنها بكت ليه لانقطاع الوحي من السماء يا جماعة انتم متصورين مثلا تصوروا معي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم تحاوركما ان يبقى واحده قاعده كده بتشتكي للنبي وينزل قران من السماء يحل لها مشكلتها وهي قاعده الله الله الله يتدخل لحل مشكله واحده في الارض الكلام ده انقطع حسيت بحجم الخساره اللي احنا فيها ان احنا ما شفناش النبي ان ما قعدناش مع النبي ان ما عاصرناش النبي زمن الوحي اتصال الارض بالسماء ان ربنا سبحانه وتعالى المطلع على الناس كلها ينزل لهم حاجات في شؤون حياتهم الخاصه في التو واللحظه قال الله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم وانت تقول دلوقتي آه يا سلام لو القرآن بينزل دلوقتي بقى كانت تبقى فضايح كنا هنشوف بقى فلان وفلان بيقولوا ايه وبيعملوا ايه انا كنت عايز اشوفك انت انت مالكش دعوه بالناس كان القران هيقول عليك ايه انت النهارده وانت بتلف وتدور وتلعب وتخدع وتنكر تحاول تخدع ربنا الشاهد ايه نرجع تاني تعظيم رمضان بنزول الايات فيه بنزول صحف ابراهيم ومزامير داود والتوراة موسى وإنجيل عيسى وأعظم ذلك قرآن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن أعظم بهذا من شهر طب نعمل ايه يا عم الشيخ طب نعمل ايه قول لي خلاص ها مطلوب منك تعظيم الشهر انك انت تعظم امر هذا الشهر طب اعظم الشهر ده يعني قول لي قول لي حاجه اعملها انت بتقول لي دلوقتي كلام انا عايز اعمل ايه اقول لك المره الجايه خليك معايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبكم في الله